أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الخلق محمد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وأحسن الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فمرحبا بكم وأسأل الله عز وجل أن يجمعني بكم تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله آه مع آه دورة التجويد الأولى والتي تتضمن شرحا لأحكام التجويد وتطبيق عملي على هذا على هذه الأحكام وختمة مرتلة إن شاء الله تعالى سنقتصر في هذه الدورة على جزئي عامة وتبارك في هذه الختمة اللي إن شاء الله تعالى هنكملها بعد كده نسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال معلومات عن القرآن قبل أن ندخل في الأحكام نأخذ بعض المعلومات عن القرآن وقد تكلمنا في الدرس الماضي عن آيات في فضل تعلم القرآن والعمل بالقرآن آه بعد أن ذكرنا تعريف القرآن وبينا فضل القرآن وذكرنا كذلك بعض الآيات بعض الأحاديث آه في فضل القرآن وفضل تعلمه آه نذكر الآن بعض المعلومات عن القرآن أولا المصدر المصدر يعني ايه يعني القرآن ده جاي منين هو من عند الله تعالى قاله حقيقة يعني ايه قاله حقيقة يعني اللي قال القرآن ده مين اللي قاله ربنا محدش قاله وسيدنا النبي بس نقله عن ربنا لكن اللي قاله الكلام ده كلام مين كلام الله سبحانه وتعالى آه ثانيا النازل به جبريل عليه السلام نزل به جبريل المنزل عليه سيد الخلق محمد صلى الله عليه صلى الله عليه وسلم مدة نزول القرآن كم سنة 23 سنة ما سيدنا النبي بعث امتى هو عنده كم سنة يا شباب 40 بعث هو عنده 40 وبعدين عاش لغاية سن كام 63 يبقى كده من 40 ل 63 كام 23 23 سنة آه من آه طبعا كان لما القرآن ينزل على النبي عليه الصلاة والسلام النبي كان يقوله وكان في بعض الصحابة متخصصين في كتابة الوحي يعني في كتابة هذا القرآن كان في بعض الصحابة متخصصين في كتابة القرآن ومن هؤلاء مثلا الخلفاء الأربعة سيدنا أبو بكر سيدنا عمر سيدنا عثمان وسيدنا علي رضي الله عنهم أجمعين كذلك من كتبة الوحي سيدنا أبي بن كعب أبي بن كعب كذلك سيدنا زيد بن ثابت كذلك سيدنا معاذ بن جبل كذلك سيدنا الزبير بن العوام كذلك سيدنا معاوية ابن أبي سفيان كل هؤلاء كان النبي عليه الصلاة والسلام بيخليهم يعملوا إيه يكتبوا القرآن النبي يقول هم إيه يكتبوه ماشي يا شباب كذلك سيدنا المغيرة ابن شعبة وغيرهم من الصحابة كانوا يكتبون القرآن أمام النبي صلى الله عليه وسلم المعلومات دي يا شباب هي مش معلومات للثقافة بس لا الشباب اللي عايز يكتب الحاجات ديت او يكتب بعضها يكتبها ماشي لان طبعا لا شك ايه مش هيبقى كله زي بعضه اللي يعرف يقول الحاجات دي مش زي اللي مش عارف يقولها في اخر في اخر الدوره في امتحان وممكن الحاجات دي يجي فيها بعض الاسئله الصغيره كده اللي تميز آه عدد السور سور القران عددها كام 114 سوره 114 سوره في ناس كتير جدا جدا مش عارفه طبعا عدد سور القران عدد سور القران كام يا شباب 114 سوره ماشي طيب عدد الأجزاء كم جزء في القرآن 30 جزء طيب عدد الأحزاب كم حزب 60 حزب معنى كده ان الجزء فيه كم حزب كل جزء فيه حزبين كل جزء فيه حزبين عدد الأرباع 240 ربع على اعتبار ان كل حزب فيه كم ربع أربع ارباع كل حزب في كام ربع اربع ارباع انا عندي القران كام 30 ايه جزء 30 جزء دول آه كل جزء فيه كام حزبين كل حزب فيه كام اربع ارباع ماشي يا شباب يبقى كام ربع في القران كله 240 ربع ماشي طيب آه السور المكيه هي السور التي نزلت قبل الهجرة وإن لم تنزل بمكة في بتلاقي في القرآن كده كاتبين ايه يقول لك مكية مدنية يعني ايه مكية مدنية دي مكية يا شباب يعني نزلت قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة صلى الله عليه نزلت قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة قبل ما النبي هاجر للمدينة نزلت عليه الايه الآيات دي فلو نزلت قبل الهجرة يسموها ايه مكية نايمين ماشي نايمين يبقى اذا السور المكية هي التي نزلت قبل الهجرة وان لم تنزل بمكة يعني حتى لو نزلت في مكان غير مكة بس بس المهم نزلت قبل هجرة النبي عليه الصلاة والسلام يبقى برضه تسمى ايه تسمى مكية تسمى ايه مكية عددها كام 86 سورة 86 سورة آه سور آه المدنية هي التي نزلت بعد الهجرة يعني بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه إلى المدينة بعد ما النبي هاجر إلى إيه إلى المدينة النبي قعد في مكة كم سنة يا شباب 13 سنة قعد كم سنة في مكة 13 سنة وبعدين هاجر إلى المدينة قعد فيها عشر سنوات ومات صلى الله عليه وسلم ماشي يا شباب ال 13 سنة اللي كانوا في مكة دول النبي قعدهم في مكة دول أي سورة نزلت في الوقت دوت ماشي أي سورة نزلت في الوقت دوت يبقى السورة دي اسمها إيه مكية النبي هاجر إلى المدينة أي سورة نزلت بعد هجرة النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة تبقى سورة إيه مدنية سورة إيه مدنية في ناس نايمة أو في ناس بدأت تنام ماشي آه كم سورة مدنية 28 سورة 28 سورة ماشي يا شباب طيب عرفنا كده السورة المكية 86 والسور المدنية 28 نعم الآيات وترتيب الآيات توقيفي من عند الله يعني ايه يعني ايه اللي خلى مثلا آه، إن المتقين مفازة هنا وبعدها حدائق وأعناب وبعدها وكواعب أترابا مين اللي رتب الآيات بالطريقة دي ده ربنا دي من عند ربنا دي هي نازلة كده القرآن نازل كده وكان الق- وكان الآيات تنزل خلي بالكم يا شباب ما كانش القرآن بينزل ما كانش في سورة في سورة تنزل لا كان ممكن آية في سورة تنزل كان ممكن عدة آيات في سورة تنزل طب ايه اللي كان يحصل بقى كان سيدنا جبريل يقول لسيدنا النبي حط الآيات دي بعد دي والآيات دي بعد دي واخدين بالكم يا شباب اه يعني كان مثلا ممكن سورة واحدة تنزل مثلا على 20 مرة طب ازاي ن- ن- ازاي بقى نحط الايات ايه اللي اتحط قبل ايه وايه بعد ايه سيدنا جبريل كان بقى يقول للنبي عليه الصلاه والسلام حط دي قبل دي دي بعد دي كده ماشي يا شباب دي بالنسبه للايه للايات توقيفيه يعني ايه توقيفيه قلنا توقيفي يعني من عند ربنا يعني رب يعني ما يعني ما حدش من البشر تدخل ان هو يرتب ايه ترتيب الايات دي لا ربنا هو اللي رتبها ربنا هو اللي رتب الايات دي واضح طيب آه بعد كده يا شباب ترتيب الصور طب الصور بقى الفاتحة البقرة العمران النساء الترتيب ده الترتيب ده مين اللي رتبه آه رتبها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال البعض ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يرتب كل الصور يعني بعض العلماء قالوا النبي رتب بعض الصور وبعض الصور التانية لم يرتبها النبي آه، صلى الله عليه وسلم ماشي يا شباب طيب بعد ذلك آه، تقسيم الأجزاء والأحزاب والأرباع تقسيم الأجزاء والأحزاب والأرباع طب مين اللي اللي قال بقى إيه الجزء ده يبدأ من كذا لغاية كذا وال- والحزب دوت يبدأ من ك- آية كذا لآية كذا والربع دوت ياخد من آية كذا مين مين بقى اللي قسم دي باجتهاد العلماء هذا الأمر باجتهاد العلماء ماشي خلاص كده يعني التقسيمه دي تقسيمه الايه الربع بدا من الايه كذا للايه كذا التقسيمه ديت باجتهاد العلماء بعد ذلك آه، آه، نقول اعظم سوره في القران كله اعظم سوره في القران كله هي سوره الفاتحه سوره الفاتحه دي اعظم سوره في القران كله ده كان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ماشي طب اعظم ايه في القران ايه الكرسي آية الكرسي ماشي اللي هي ايه الله لا إله إلا هو الحي القيوم ماشي آية الكرسي طيب ثم أول آية نزلت من القرآن ايه هي اقرأ باسم ربك احنا قلنا محدش يجاوب صح محدش يجاوب يا شباب ماشي لما انا اطلب منك تجاوب جاوب خلاص يا شباب صلى على النبي بقى. أول آية نزلت من القرآن اقرأ باسم ربك الذي خلق دي أول آية نزلت تذكرون أين نزلت نزلت في غار إيه يا شباب اللي عارف عيده نزلت في غار إيه في غار في غار حراء ماشي لما سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام كان هناك وسيدنا جبريل نزل وقال له إيه اقرأ قال له إيه ما أنا بقارئ اقرأ ما أنا بقارئ وفي الثالثة قال له اقرأ باسم ربك الذي خلق ماشي يا شباب دي أول آية نزلت من القرآن طيب آخر آية نزلت من القرآن آخر آية نزلت من القرآن قول الله تعالى واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون طيب حق القرآن حق القرآن القرآن له علينا حق القرآن له علينا حق ماشي ما حقه أولا السماع إن أنا أسمعه إن أنا أسمع القرآن ماشي طيب ثم القراءة إن أنا أقرأه قراءة القرآن قال الله تعالى في السماع ربنا قال إيه في السماع اللي يذكر آية في سماع القرآن يرفع إيده اللي يذكر آية في سماع القرآن يرفع إيده في الأمر بسماع القرآن أو الحث عليه أو أو اتفضل أحسنت وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون أحسنت طيب آه القراءة القراءة فيها أيضا آيات من يذكر آية تحث على قراءة القرآن ارفع يدك لم- لو كنت لو كنت تعرف آية تحث على قراءة القرآن ها ها مش ربنا قال فقرأوا ما تيسر من القرآن صح صح وقال ورتل القرآن ترتيلا طيب ثم الفهم الفهم والتدبر فهم القرآن أفهم المعاني وتدبر القرآن يعني أركز بقى المعاني دي أنا فهمتها أنا فهمت الكلمات ديت معناها إيه في اللغة العربية طب طب هو بقى ربنا آه ماذا يريد الله عز وجل مني بقى ربنا ماذا يريد مني ماذا يريد الله عز وجل مني ال... يعني أنا أعمل إيه بقى أنا طبعا أنا دلوقتي خلاص قريت القرآن وفهمت الكلام المكتوب ها آه، ماذا يريد الله عز وجل مني ماشي التدبر طبعا آيات التدبر كذلك كثيرة جدا آه، في آه، القرآن ماشي كتاب أنزلناه إليك مبارك لإيه ليدبروا آياته ليدبروا آياته ماشي وقال تعالى أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها يعني الناس دي لازم تتدبر القرآن الناس دي لازم تفهم القرآن تتدبر القرآن بعد ذلك العلم العلم خاص بقى يعني العلم طبعا القرآن ده مليان علوم مل- مليء بالعلوم يا شباب يعني آه، لو جلست من الآن لغاية لما تموت تحصر علوم القرآن طبعا مش هتقدر تحصرها علوم القرآن كثيرة جدا جدا جدا ماشي إلى أقصى حد ممكن طبعا ماشي آه، آه، ف طبعا انا طبعا انت مش مش, مش هتلم بكل العلم لا على قدر المستطاع تحاول تتعلم تتعلم آه، ما ماذا يريد الله عز وجل منك في كتابه و- وقد آه، أو العلم داخل القرآن قد آه، حقق إعجاز كبير بالنسبة لل لل- لل- للتحضر آه، الذي فيه نحن الآن فقد تبين أنه مع, آه، مع أن القرآن قد نزل من آه، آه، من آه، آه، آلاف السنين إلى أنه قد تفوق على آه، على علوم آه، لا- ما زلنا مكتشفيها في الوقت الحاضر احسنت فهو آه، قد آه، آه، حقق إعجاز بالنسبة للطب و- والعلوم وكل آه، علوم الدنيا نعم احسنت جزاكم الله خيرا صحيح آه، طبعا كثير من الاختراعات التي تم اختراعها الان الان بفضل الله تعالى بفضل الله تعالى خلاص احنا كنا اصلا عارفينها لان أن لان الله عز وجل آه، اخبرنا بها لان الله سبحانه وتعالى آه، اخبرنا بها اذا آه، امر ال- امر ال- ال- العلم ده يا اخوانا آه، امر مهم جدا جدا ماشي وبفضل الله تعالى بسببه يسلم كثير من آه، الناس لانه طبعا بيلاقي ان الله ايه ده ده, ده ما كانش فيه ايامها لا كان فيه مش عارف آه، اختراعات ولا كان فيه كذا امال ازاي القران قال كده طبعا لان الله عز وجل هو الذي خلق الدنيا كلها صح وعارف اللي فيها سبحانه وتعالى بعد ذلك العمل المفروض ان انت بعد ما تعلمت وبعد ما فهمت وبعد ما قرات تعمل بقى تعمل مش مجرد انك تقرا وتعرف وخلاص لا لازم تعمل ما هو انت لما قرات واقيم الصلاه لازم تصلي واتوا الزكاه لازم تزكي لما قرات آه، وبالوالدين احسانا يبقى لازم بالوالدين ايه احسانا مين بس ايده ابوه وامه النهارده شيء النهارده النهارده طيب جزاكم الله خير ماشي ده اللي احنا عايزينه ان يكون في ايه يكون في يعني دايما يكون في بر بالوالدين وكذا وكذا واحسان لهم ماشي طب انا عرفت الكلام ده منين من القران كذلك ماشي يا شباب من القرآن خلاص يبقى اذا العمل بالقرآن ده لازم آه وكان النبي صلى الله عليه وسلم آه قرآن يمشي على الأرض صلى الله عليه وسلم كان خلقه القرآن صلى الله عليه وسلم الحفظ حفظ القرآن حفظ القرآن فالذي ليس في جوفه شيء من القرآن اللي مفيش في صدره شيء من القرآن هو كالبيت الخرب زي البيت الايه الخربان البيت اللي هو المهجور ماشي يا شباب اه فحفظ القرآن آه لا شك يحفظك ان شاء الله تعالى في الدنيا والاخره كذلك آه التعليم انا عرفت حاجة أت- أع- اعلمها غيري بقى قال النبي صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية بلغوا عني ولو آية يعني آية تعلمتوها لو اتعلمتوا آية بلغوها لغيركم انت اتعلمت مني كلمة ما تقعدش كده وخلاص هات هات شوية من أو من اولاد هات صحابك هات كذا هات قرايبك هات كذا هات والدك ووالدتك واقعد معاهم قول لهم اقول لكم النهارده الدرس بتاع الشيخ اللي قاله لي تقوم انت حفظت الدرس كويس وذاكرته كويس وتقعد تديه بلغ بلغ الحاجه اللي تعرفها تحاول تبلغها لغيرك ما تبقاش كده ايه سلبي كده انا اعرف لنفسي وخلاص لا بلغ غيرك وعلم غيرك علم غيرك انا دلوقتي لما كنت صغير كنت بتعلم وكنت قاعد مكانكم صح لما اتعلمت حاجه قلت ايه اعلمها لكم وهكذا يا شباب وانا برضو لسه بتعلم وهكذا كل واحد فينا كده يبقى متعلم وبيعلم بيتعلم وبيعلم طول ما انت كده طول ما انت عايش في حياتك بتعمل الحاجتين دول مش ال... يعني الاثنين بيمشوا مع بعض يعني انا اتعلمت حاجه اعلمها وانا برضو بتعلم حاجه تانية بقى بتعلم حاجه تانية ماشي بتعلم حاجه تانية بتعلم حاجه تانية وانا بعلم برضو ماشي مش لازم احفظ القران كله عشان اعلم ايه لا الايه اللي اتعلمتها تعمل ايه تعلمها لغيرك تعلم له تعلمها له مثلا تقول له تقرا ازاي تقول له معناها ايه لما تقول لواحد تعالى صلي يبقى انت كده بالفعل برضو ايه آه عملت بال- بال- في القران لما تنصح واحده مثلا اختك مثلا ان هي بتخرج من غير حجاب آه يرضي ربنا وتقول لها البسي الحجاب اللي يرضي ربنا يبقى انت كده عملت ايه عملت برضو أم- آه آه آه نفذت امر من الاوامر ربنا امرك بيها صح يا شباب وهكذا فانت لازم يكون حامل الهم ده يا شباب ما تبقوش كده يعني مجرد عرفت الكلمتين انت صغير لا انت مش صغير يا شباب انتوا مش صغيرين انتوا كبار بفضل الله تعالى تقدروا تغيروا بيوتكم كلها تقدروا تغيروا قرايبكم وتغيروا جيرانكم وتغيروا كل حاجه لكن اتكلموا اتكلموا بادب وباحترام وباخلاق ماشي يا شباب اللي شفت حاجه غلط ما تسكتش عليها لكن بادب اوعى تكون قليل الادب ابدا ولا ولا صوتك يعلى لا بادب وباحترام ابدا اتكلم اقول ده ما ينفعش لان ربنا آه، ما يحبش كده ربنا قال كذا النبي عليه الصلاه والسلام قال كذا وهكذا ماشي يا شباب التعليم ثم التداوي تداوي ان القران آه، بفضل الله تعالى شفاء صح القران شفاء زي ما ربنا سبحانه وتعالى قال في آه، كتابه القران شفاء ماشي يا شباب فالتداوي بالقران خاصه سوره الفاتحه سوره الايه الفاتحه فلما تكون تعبان قبل ما تروح للدكتور وقبل ما تاخد دواء الاول قول يا رب وحط ايدك على المكان اللي بيوجعك واقرا قران وخاصه الفاتحه وايه الكرسي والاخلاص والفلق والناس هذا على وجه الخصوص لكن اي اي ايه بعد كذلك في القران برضو ان شاء الله تعالى هي شافيه ان شاء الله تعالى ماشي يا شباب فالتداوي بالقران قبل ما تروح لدكتور مش اول ما اتعب دواء اول ما اتعب دكتور لا يا شباب مش هم دول اللي هيشفوكوا الشافي هو من الله قال تعالى واذا مرضت فهو يشفين فالمفروض ان انا اول ما اتعب اعمل ايه اول ما اتعب على طول عليا بالرقيه الشرعيه الرقيه الشرعيه ديت يعني ايه ايات واحاديث النبي عليه الصلاه والسلام وصانا بيها لما اكون انا ايه تعبان طبعا انتم تعلمون منها الكثير لكن المهم اللي انا عايز اقوله ان القران القران كذلك من حقه التداوي به التداوي به قبل ما اروح لدكتور قبل ما اخد دواء الاول اقول يا رب وفي النص اقول يا رب وفي الاخر اقول يا رب ان اصلا حتى لما اروح للدكتور انا في دماغي برضو ان الدكتور ده مش هيشفيني انا بس ايه باخد بالاسباب انا برضو لما بروح للدكتور يا شباب بعمل ايه بسمع كلام ربنا برضو ما هو ربنا والنبي عليه الصلاه والسلام هم اللي امروني ان انا برضو اخد بالاسباب وان انا اروح لدكتور بس قبل كده وبعد كده وفي اثناء ذلك المفروض ان انا قلبي معلق بالدكتور ولا قلبي معلق بربنا بربنا سبحانه وتعالى والشافي مين الدكتور ولا ربنا ربنا مش الدكتور نفسه بيمرض صح الدكتور نفسه بيتعب ولا ما بيتعبش نعم طيب ده حق القرآن يا شباب طيب بعد ذلك أشهر قراء الصحابة أشهر قراء الصحابة يعني آه، الصحابة الذين عرفوا بجودة القراءة اللي هم كانوا متقنين جدا لقراءتهم للقرآن وكذا وكانوا معروفين بين الصحابة ان هم ما شاء الله من أجود الناس في قراءة القرآن ومن أكبر من أعظم الناس في القراءة وكذا يعني ها مين أشهر قراء الصحابة آه، أبي بن كعب سيدنا أبي بن كعب سيدنا زيد بن ثابت سيدنا عثمان بن عفان سيدنا علي بن أبي طالب سيدنا عبد الله بن مسعود سيدنا سالم مولى أبي حذيفة يعني كان خادم عند أبي حذيفة برضه صحابي من الصحابة سيدنا أبو موسى الأشعري أبو موسى الأشعري ماشي يا شباب كل هؤلاء من قراء الصحابة الذين عرفوا بجودة القراءة وحسن الصوت وإلى غير ذلك دول أشهر قراء الصحابة هو الشيخ عبد القادر ده صحابي ولا نعم خلاص يا شباب يبقى إذا هؤلاء هم قراء الصحابة مش هم كلهم هؤلاء أشهرهم ماشي يا شباب بعد ذلك روايتنا روايتنا يعني احنا بنقرأ القرآن ده برواية مين رواية حفص روايتنا رواية حفص اتصال سنده يعني ايه اتصال سنده يعني حفص ده مين حفص ده يا شباب حفص ده عالم من علماء القرآن الكبار اللي جه بعد سيدنا النبي آه عليه الصلاة والسلام بشوية طب إح- احنا يعني احنا بنقرأ زي حفص يعني ايه روايتنا رواية حفص يعني حفص ده يا شباب زي ما قلنا كان عالم كبير من الق- من علماء القر- القرآن آه، سمع القرآن عن شيخ اسمه عاصم ابن أبي النجود ماشي حفص قرأ على مين على عاصم ابن أبي النجود خلاص آه، وقرأ عاصم على أبي عبد الرحمن السلمي قرأ عاصم على أبي عبد الرحمن السلمي وقرأ أبو عبد الرحمن على مين عثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وزيد بن ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم عن جبريل عليه السلام عن رب العزة عز وجل فهم الآن الكلام حفص ده يا شباب مش جايب حاجة من عنده لما نقول مثلا رواية حفص لا حفص ده كان بس عالم بس آه، لأنه كان مع- شهر جدا ف آه، وكان له آه، وقرأ القرآن طبعا انتوا عارفين ان القرآن له كام في له روايات كثيرة ماشي له روايات آه، كثيرة له عشر قراءات ماشي بعشرين رواية ماشي يا شباب آه، وكلها من عند مين من عند الله محدش جاب حاجة من عنده محدش جاب حاجة من عنده في روايات آه، آه، مختلفة للإيه للكلمة آه، مثلا الواحدة ماشي وكلها من عند مين يا شباب ربنا مش احنا اللي مؤلفين ماشي يعني مثلا جبريل ماشي في رواية تانية يقول لك جبرائيل هم يقروها يقروها في رواية تانية رواية شعبة مثلا يقول لك جبرائيل جبريل من عند ربنا صح وجبرائيل من عند مين ربنا برضه ماشي وهكذا بقى كثير جدا من الكلمات بهذه الصورة ماشي يا شباب طيب وكلها من عند مين الله احنا بقى قرأنا برواية حفص اللي, اللي انتوا بتسمعوها في التلفزيون واللي بتسمعوها في الراديو واللي بتسمعوها في الشرايط اللي موجودة آه، في مصر هي رواية ايه حفص حفص ده مين ده قلنا ده رجل عالم من علماء القرآن قرأ على مين على عاصم عاصم ده شيخه عاصم علم حفص وع- ومين اللي علم عاصم طيب ابو عبد الرحمن السلمي طب مين علم ابو عبد الرحمن السلمي اه صحابه بقى صحابه اللي هم سمعوا من النبي عثمان بن عفان علي بن ابي طالب زيد بن ثابت كل دول صحابه ط- وطبعا مين اللي علم دول النبي عليه الصلاه والسلام طب مين اللي علم النبي جبريل عليه السلام طب مين اللي علم جبريل الله سبحانه وتعالى ماشي يا شباب واضح طيب وصايا غالية لنثبت على الطريق ويتقن العمل ويقبله الله لازم يا شباب الواحد قبل ما يبني اي بيت الاول يحط اساسات اساس اللي يبني عليه لو مفيش اساس للبيت اللي انت هتبنيه البيت هيقع فهي ديت ده هو ده الاساس بتاعنا تفكركم بيه بس شباب نعرف الحاجات دي كويس قبل ما ندخل في اي حاجه من الحاجات لازم نكون او في اي علم من العلوم لازم الحاجات دي تكون حاضره في ذهننا ماشي وتكون متحققه فينا ماشي يا شباب صلوا على النبي اول نقطه الاخلاص ان انت جاي ليه جاي تتعلم قران ليه لله ادي معنى الاخلاص اخلاص يعني ايه يعني اعمل العمل لمين لله عشان ربنا يرضى عني عشان ربنا يرضى عنه اللي بيعمل العمل يا شباب مهما كان عمل خير وعمله غير ربنا يدخل النار يدخل النار يعني يكون حافظ القرآن كله ويكون آه بيجاهد واتقتل وهو بي- بيجاهد ويكون كان معاه مليون جنيه وطلعها كلها للفقراء ويدخل في الاكل النار برضه ليه لانه ما عملش العمل دوت لمين لله عمل عشان خاطر الناس تقول عليه ان هو عمل عمل عشان خاطر الناس تقول عليه ده ده بيع- بقى بيعرف يقرا كويس يا ده حافظ قران كتير يا ده شوفوا بيقولوا ازاي واخدين بالكم يا شباب اه لا احنا ما بنعملش عشان كده احنا بنعمل عشان مين عشان ربنا بس زي ما بنصلي عشان ربنا بنصوم عشان ربنا انت جاي هنا عشان ربنا وهتكون واحد فيكم جاي عشان خاطر اصل انا بقى ايه آه صاحبي جه بقى فانا هاجي بقى معاه بقى و... لا انت جاي رب عشان ربنا عبد الرحمن لما جاب عبد لما جاب عبد الرحمن عبد الرحمن المفروض ان هو جه لربنا برضه جه لما اه ده, ده هنروح نتعلم القران عشان ربنا يحبنا يبقى انا اروح عشان ربنا ايه عشان ربنا يحبني ده معنى الاخلاص يا شباب ماشي احنا واضح الكلام يا شباب طيب آه، آه، النقطة الثانية الاستعانة الاستعانة يعني ايه الاستعانة ان انا استعين بمين بربنا ان هو يعلمني اياك نعبد واياك نستعين ربنا هو اللي بيعين يا شباب ربنا هو اللي بيعلم انا دلوقتي بتكلم مين اللي بيخليني اتكلم ربنا طب مين اللي بيخليك تسمع ربنا طب مين اللي بيخليك تفهم ربنا طب مين اللي هيخليك تتعلم و- وتقف تقرا كده ومين ما هو ربنا يبقى انت لازم تطلب كل حاجه من ربنا لذلك النبي عليه الصلاه والسلام كان يقول آه قال لمعاذ يا معاذ والله اني لاحبك لا تدعن دبر كل صلاه يعني ما تسيبش بعد كل صلاه ان تقول اللهم اعني اللهم ايه اعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك الدعاء ده يا شباب المفروض يتقال بعد كل صلاه اللهم أعني على ذكرك وشكرك وإيه وحسن عبادتك ماشي ده نقوله بعد كل صلاة وأنا ساجد أقول يا رب يا رب أعني يا رب وفقني يا رب يا رب يا رب أنا مش عارف حاجة يا رب لا حول ولا قوة إلا بالله يا رب علمني يا رب فهمني كل مرة وأنت جاي وبعد ما تمشي وأنت تصلي وأنت ساجد تطلب من ربنا إن هو يعلمك ويفهمك لأن إحنا يا شباب من غير ربنا ولا حاجة إحنا من غير ربنا ولا حاجة فلازم نطلب من ربنا يا شباب كل صغيره وكل كبيره ان احنا ما نعرفش حاجه ولا نعرف نتعلم حاجه فالشباب الاستعانه بالله سبحانه وتعالى مهمه جدا مهمه جدا لان شباب كتير جدا بيبداوا وما بيكملوش ليه ما بيكملوش لان ربنا ما اعانهمش صح ولو هو بالفعل قال يا رب اعني من قلبه كان كمل صح لكن شباب كتير آه، آه، جه جه النهارده وهيجي المره الجايه ومش هيجي بعد كده لكن في ناس تانية هتكمل معايا لغايه الاخر ماشي يا شباب ان شاء الله كله هيكمل طيب نستعين بالله سبحانه وتعالى الامر الثالث حمل الهم حمل الهم يعني ان انا اكون ع- عندي هم هم مش يكون اكون دماغي فارغه اه ده النهارده مين اللي هيلعب مع مين اصل كاس العالم بقى بدا بقى فالناس الشباب كلهم بتتفرج النهارده مين اللي هيلعب مع مين اه فلان هيلعب اه ده, ده طب امبارح كانوا عملوا ايه امبارح مش عارف كان مش عارف كام كام كام طب طب بكره هيلعب مين اللي هيلعب مع مين آه، ايه ايه ده؟ ايه الهيافه دي هو ده دماغك هو ده همك هو ده تفكيرك كله مين اللي هيلعب مع مين ومين فاز على مين طب انت استفدت ايه من كل دوت انت ما استفدتش حاجه واللي بيتفرج على تمثيليه نفس الكلام واللي بيتفرج على فيلم نفس الكلام كله كلام فارغ انما الهم ان يكون هم ايه هم ان في يوم من الايام هموت كلنا هنموت ولا مش هنموت كلنا هنموت ولما نموت هندخل القبر ولما ندخل القبر نتحاسب ولما نقوم القبر قدام ربنا هنتحاسب تاني ويكون في ميزان تتوزن فيه الاعمال ويكون في صراط هنعدي عليه وهيكون في صحف هاخدها بايد اليمين او بايد الشمال هو ده الهم هو ده اللي احمل همه هو ده اللي اقعد افكر فيه لو انا عندي الهم ده ده هيخليني ايه اتعلم القران وهيخليني اتعلم اي حاجه كويسه اتفضل شيخ هو هو ايه هو علم القلب؟
اللي هو ايه ايه هو علم القلب؟
الواحد لو لو كان بيعصي ربنا سبحانه وتعالى وكان بيعمل حاجات تغضب ربنا في الدنيا ي- في القبر ربنا يعذبه مثلا يعذبه يعني آه، ز- مثلا من ضمن العذاب اللي ممكن يعذبه بيه مطرقه حته كده يعني زي شاكوش كده كبير جدا يخبطه في دماغه لغايه لما دماغه تتفتح ماشي مثلا وبيضيق عليه القبر جدا يعني القبر ده بيتقفل على كانه كده كان مثلا مخنوقك الى غير ذلك حاجات كتيره جدا من عذاب القبر طبعا ده ما بيكونش للناس كلها ده بيكون للوحشين بس ماشي لكن الناس ال- الحلوه اللي بتسمع كلام ربنا مستحيل يتعذبوا العذاب ده ارفع ايدك اتفضل اتفضل
نعم نعم صحيح صحيح آه، طبعا في الوان من العذاب كثيره يا شباب في القبر ماشي وطبعا ربنا يا رب نسال الله عز وجل ان يقينا عذاب القبر قولوا امين آه، النقطه التي بعد ذلك التلقي بالمشافهه يعني ايه التلقي بالمشافهه يعني القران لما تيجي تتعلمه لازم تقعد قدام شيخ يعلمك من شفايفه لشفايفك هو يقول انت تبص على شفايفه كده ماشي تشوف هو بيعمل ازاي الحمد لله رب العالمين تقوم انت تقول زيه واضح ادي معنى التلقي يعني تتلقى القران تتعلم القران ازاي بالمشافهه ان الشيخ انت قاعد قدام الشيخ والشيخ يقول وانت تقول زيه وانت تقول للشيخ والشيخ يردك ادي معنى التلقي بالايه بالمشافهه يعني يا شباب مش ما ينفعش بس طب ينفع الشيخ بالشريط لكن الشريط يا شباب مش هيعلمك كل حاجه الشريط مش هيعلمك كل حاجه وبعدين الشريط هو انت مثلا لو لو انت سمعت الشريط وبعدين بقى هتقرا الايات اللي انت سمعتها من الشريط الشيخ هيطلع لك من الشريط يردك لو انت غلطت ها لا مش هيطلع لك صح هتقعد تغلط والشيخ مش هيردك لانه اصلا هو تسجيل هيردك ازاي فلازم تقعد قدام الشيخ وت- وتسمع الشيخ تقول زي الشيخ تقرا قدام الشيخ والشيخ يصحح لك ادي معنى التلقي ايه التلقي بالمشافهه ها مفهوم يا شباب اللي مش فاهم حاجه يقول مش فاهم آه بعد ذلك يا شباب التطبيق العملي زي ما ان شاء الله تعالى كل ما ناخد حكم من الاحكام نطبق نطبق عليه يعني ايه نقرا ونشوف الحكم دوت فين خدنا حكم نبدا نشوفه ونشوف احكامه ونشوف الامثله عليه وكده عشان خاطر ايه نبدا نتعلم صح ونفهم اللي احنا الكلام اللي احنا بنقوله ماشي يا شباب ده طبعا امر مهم جدا جدا بعد كده يا شباب بقى كثره السماع يعني اسمع كتير قران آه، طبعا من الشيوخ اللي بيقروا صح ماشي اسمع كتير قران ده لا شك برضه لما اسمع قران كتير بيخليني اتعلم القران بسرعه فيا ريت الشباب كده في البيت كده دايما يكونوا مشغلين القران دايما يحاولوا يسمعوا القران يحددوا لهم مثلا نص ساعه في اليوم كده آه، آه، انا هقعد اسمع قران ماشي عشان خاطر ايه اشوف الشيخ بيقول ازاي واكون فاتح المصحف كده مع الشيخ في الصوره اللي هو مثلا بيقولها وانا مثلا اشوف كده هو بيقول ازاي واحاول اقول زيه ده برضه مطلوب يبقى الشريط مطلوب وكل حاجه والتسجيل مطلوب لكن قلنا ده رقم اتنين لكن رقم واحد ايه انك تقعد قدام الشيخ التلقي بالايه بالمشافهه التلقي بالمشافهه واضح يا شباب طيب يبقى اذا آه، دي آه، هذه هي الوصايا التي او أو هي اهم الوصايا اللي احنا آه، نعرفها عشان آه، نثبت على آه، الطريق وان شاء الله تعالى ربنا يتقبل منا العمل دوت ماشي يا شباب آه، بعد ذلك آه، عندنا آه، نصائح آه، متعلقة بقى بالحافظ اللي هو بيحفظ قرآن يعني طبعا كلكم بفضل الله تعالى بتحفظوا فالنصائح دي برضو آه، تهمكم آه، أول نصيحة قراءة المحفوظ على الشيخ عشان ما تحفظش غلط اللي انت عايز تحفظه تقراه الأول على الشيخ قبل ما ايه قبل ما تحفظه تاني نصيحة المتابعة مع شيخ يعني اللي يجي يقول لك ايه إيه يا ابني انت ما جيتش ليه يا محمود النهارده السنه دي اصل انا شيخ حافظ لوحده في البيت طبعا ده بيضحك على نفسه ولا يحفظ لوحده في البيت ولا يعمل حاجه آه بيضحك على نفسه ماشي اه لكن لازم يكون له شيخ يتابعه صح اه عشان كده يهزقه كده لما ما يحفظش كده يعني ماشي يا شباب طيب بعد كده توحيد نسخه المصحف يعني آه، المصحف يكون نسخته واحده في طبعا من عدة نسخ في مثلا آه، المطبوع مثلا آه، طبعة المدينة المنورة في طبعة آه، مصر في طبعة سوريا آه، لا احنا نحاول بقى نخلي النسخة واحدة مصحف صغير زي الكبير زي الكبير خالص تقرأ في المصحف نسخته واحدة لأن الشباب ده بيساعد على استرجاع الآية يعني ايه استرجاع الآية يعني لما آه، أنسى آية ممكن أفتكر مكانها فين وأنا بحفظ وأنا بسمع كده لو أنا بسمع من مصحف نسخته واحدة ها لو نسيت آه، آية معينة ممكن أفتكر مكانها فين أقوم إيه عشان افتكرت مكانها فين أجيبها ده بقى آية على آخر الصفحة آه هي كانت إيه كانت شكلها عامل إزاي صح إنما بقى لو كل آه، مرة ماسك مصحف آه، آه، الآية دي هنا في المصحف دوت والآية دي هنا في المصحف دوت ماشي طبعا هتلاقي الموضوع إيه مش هيبقى زي مش هيبقى زي النسخة الواحدة ماشي يا شباب واضح طيب بعد كده صلي بما تحفظ صلي بما تحفظ يعني انا مثلا عليا النهارده مثلا صفحه في جزء عام اقوم اجي في صلاه الظهر آه، اقعد بقى احفظها قبل الظهر واجي في الظهر اصلي بيها الركعه الاولى واصلي بيها الركعه الثانيه واصلي بيها الثالثه والرابعه اصلي بيها السنن السنه اللي قبل الظهر والسنه اللي بعد الظهر اصلي بيها العصر أص- واخدين بالكم يا شباب الصفحه ديت اقعد اكررها في صلاتي كتير كتير كتير دي يا شباب من اعظم الامور اللي تخليك ايه تحفظ الايات كويس جدا انك تصلي بحاجه تصلي بيه القدر اللي انت ايه اللي انت بتحفظه مع الشيخ لا مش مشكله ماشي آه ممكن آه تقرا في الثالثه والرابعه الفاتحه بس ممكن تقرا في الثالثه والرابعه الفاتحه وسوره ماشي يا شباب خلاص يبقى صلي بما تحفظ خلاص يا شباب الامر ده مهم جدا وصدقوني بيبقى جميل جدا جدا ومفيد جدا جدا بعد كده تثبيت الورد يعني ايه تثبيت الورد يعني حدد لك حدد كل مره مثلا صفحه حدد بقى يعني أثب- ثبت قدر معين مش تيجي مره مثلا انت هتسمع لي ايه والمره اللي بعدها تسمع لي نص صفحه والمره اللي بعدها تسمع لي صفحه والمره اللي بعدها ما تسمعش خالص لا انت محدد بقى نص صفحه نمشي نص صفحه على طول خلاص صفحه نمشي صفحه على طول لما ما يجيش بقى واحد بقى ايه جاي بقى جامد بقى انا شيخ انا بحفظ قران بقى يا شيخ وهسمع في اليوم صفحتين يوم يبدا صفحتين بعد كده ما تلاقوش حتى بيسمع ايتين ماشي لا ابدأ قليل دائم خير من كثير ايه منقطع وأحب الأعمال إلى الله أدومها وإن وإن قل فلو أنت خدت أيتين أيتين واستمريت هتخلص صح؟ طب لو خدت آه، صفحتين صفحتين وما استمرتش مش هتخلص صح يا شباب؟ طيب فثبت الورد بتاعك أنت الورد بتاعك صفحة خلاص صفحة نص صفحة نص صفحة، وهكذا طيب بعد ذلك معرفة معاني الآيات ال- وده طبعا بيساعد على الحفظ ماشي زي مثلا عبد الرحمن كان قال قبل كده إن انا بح- انا انا بحب افهم الايات آه، عشان ايه اعرف احفظها ماشي هو ده بالفعل بر- بالفعل ده بالفعل يساعد على آه، آه، معاني على ان انا اكون آه، بفضل الله تعالى اقدر ان انا آه، احفظ القران اسرع وطبعا زي ما قلنا ان احنا اصلا المفروض بالفعل نتعلم معاني الايات مش مجرد ان انا بحفظ وخلاص حاجات انا مش عارفها آه، اقول قل هو الله احد مش عارف يعني ايه الله الصمد مش عارف يعني ايه آه، لا، قاعد اقول له خلاص لا تعرف اعرف ايه معنى الكلام دوت ماشي بعد ذلك يا شباب الادب مع القران الادب مع القران في عندنا اداب قلبيه وعندنا اداب سلوكيه هنعرف دلوقتي ديت وديت الادب مع القران عندنا في اداب قلبيه وفي اداب سلوكيه الاداب القلبيه للقران اتفضل لا الكلام ده كله دي كلها مقدمات غير موجوده في المذكرات يعني شيخ المفروض- المذكره طبعا فيها الاحكام على طول ماشي لكن طبعا ال لكن ال بالنسبه لي دي كلها طبعا تعتبر مقدمات غير موجوده في ال- المذكره ماشي يا شباب ان شاء الله تخرج الاداب القلبيه اولا التعظيم له يعني ايه التعظيم له ان انا اعظم القران مش ال ربنا يهديهم تلاقيه ماسك المصحف حاطه في الارض وحاطه على رجليه كده مش عارف وهو تلاقيه مدد رجليه والمصحف تحت رجليه تلاقيه آه، مثلا آه، يكون متضايق يقوم رامي القران يقوم مش عارف خابط القران في وش آه، اللي قدامه طبعا يا شباب كل ده قله ادب ده كتاب ربنا ده كتاب ربنا ده كلام ربنا يبقى لازم آه، يكون في احترام وتعظيم لهذا القرآن يكون في تعظيم لهذا القرآن ماشي يا شباب التعظيم له ماشي بعد كده آه، انتباه القلب وخشوع خشوع القلب يعني ان انا أخ... ان انا اقرا وانا خايف من ربنا وانا حابب ربنا اقرا واشوف بقى اما ربنا يقول كده آه ان للمتقين مفازا اكون عايز ادخل الجنه مع المتقين الناس الحلوين حدائق واعنابا اقعد بقى اقعد بقى عيش بقى عيش بقى بقلبي بقى مع القرآن وافكر بقى في الحاجات دي ماشي بعد كده الالتزام باحكام التجويد اقرا بالاحكام اللي احنا ان شاء الله تعالى هنتعلمها الالتزام باحكام التجويد آه بعد ذلك معاني الكلمات واسباب النزول معاني الكلمات واسباب النزول اعرف المعاني واعرف اسباب النزول زي ما ان شاء الله تعالى واحنا بنعمل الختمه بتاعتنا آه ان شاء الله تعالى هتعرفوا معاني الكلمات ماشي يا شباب آه بعد ذلك التدبر زي ما كنا قلنا قبل كده تدبر القرآن انا افكر فيه افكر في القرآن ماشي البكاء او التباكي آه البكاء آه او التباكي ده يا شباب كان سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام كثيرا ما يبكي وهو يقرأ القرآن بيبكي ليه بيعيط ليه بيعيط عشان خايف من ربنا بيعيط عشان خايف عشان خايف من النار بيعيط عشان خاطر بيحب ربنا بيعيط عشان خاطر نفسه يخش الجنة فكان النبي عليه الصلاة والسلام لما يقرأ القرآن كان يبكي أو التباكي إن أنا أحاول أبكي اتفضل آه، بي- آه، يقال انه كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان آه، احيانا عندما يسمع ايات التخويف من القران الكريم كان يبكي من الخوف وأ- آه، واحيانا يغمى عليه ويبقى في آه، ويبقى في منزله في السرير ويعاد ان يزوره آه، اصدقائه اياما وليس به مرض الا الخوف أحسنت بارك الله فيكم ما شاء الله وأنا آه، يعني آه، أنا أنصح كل ال- الشباب آه، يعني أن يتكلموا بالعربية الفصحى زي عبد الرحمن ربنا يبارك فيك يا عبد الرحمن آه، بالفعل بالفعل يا شباب يعني احنا آه، نريد أن نتعلم نتعلم ازاي طبعا القراءة بالفصحى ده من باب تعظيم القرآن كذلك لأن القرآن ده بال- بال- بالعربية الفصحى ماشي مش بالعامية القرآن بالعامية يا شباب لا القرآن بالفصحى القرآن بالعربية احنا قلت قلت اللي هيقول شيك أنا مش هرد عليه الكلام واضح اتفضل شيخي ايه عمي
العاميه اللي احنا بنتكلم فيها دي آه، اللي هو ازيك ازيك ديت مش موجوده في اللغه العربيه لكن المفروض اقول لك ايه بدل ما اقول لك ازيك اقول لك ايه كيف حالك صح كيف حالك ماشي آه برضو وهكذا بقى اي كلمه احنا بنقولها آه انا دلوقتي بكلمكم احيانا بالعاميه اهو عشان بس تفهموا بعض الامور واحيانا بتكلم بالايه بالعربيه الفصحى ماشي يا شباب بس انا احاول احاول معظم كلامي يكون بالعربيه خاصه في الدروس في الدروس زي درس زي ده يعني آه، اتمنى ان الشباب لما يشاركوا آه، ان يشاركوا بالعربيه الفصحى آه، هتقول لي ما بعرفش وهتضحكوا عليا اقول لك حاول أنا مش هضحك عليك ولا حاجه حاول حاول آه، مره واثنين وثلاثه لما تت- تت- تتمرن عليها فضل تعالى تقدر صح احسنت كان لعمر خطان آه، اسودان من شده من كثره البكاء طبعا كان بالفعل الصحابه كثير من الصحابه كانوا يبكون وكل آه، آه، يعني الصالحين كانوا يبكون عند سماع القران وعند قراءته ماشي شباب طيب آه، بعد ذلك تحسين الصوت تحسين الصوت ده يا شباب مش آه، ما هياش كده يعني لا ده ده دوت ربنا يحب كده ربنا يحب كده والنبي صلى الله عليه وسلم قال ليس منا من لم يتغنى بالقرآن فالتغني بالقرآن وتحسين الصوت بالقرآن ده شيء جميل جدا والنبي عليه الصلاة والسلام كان يحب الصوت الحسن يا شباب ف وربنا عز وجل يحب الصوت الحسن قال النبي صلى الله عليه وسلم ما أذن الله لنبي كما أذن لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن يعني أذن يعني إيه يعني سمع يعني ربنا آه، يحب يسمع القرآن من صوت حسن من صوت حسن صوت جميل فانا طبعا آه، دي ان شاء الله تبقى مسابقه ايضا في اخر الدوره نشوف مين اللي مرن نفسه انه يقرا القران بصوت حسن فضل تعالى في الشباب اللي قدامي في ناس عندهم مواهب في ناس يقدروا ي- طبعا في ناس بالفعل مثلا هو صوته مثلا او كده ما يقدرش يقرا لكن يحاول برضه مش اسمها ما يقدرش مفيش واحد في الدنيا ما يعرفش لكن ايه هي بتختلف في واحد صوته ما شاء الله تبارك الله اصلا يعني هو ع- ربنا عز وجل اداله ال- اداله الصوت الحسن وفي واحد تاني آه، يعني صوته نص نص كده آه، وفي واحد تاني صوته صعب قوي لكن برضه مهما كان صوته صعب هو برضه زي ما قلنا بيعمل بيقرا بالاحكام وبيحاول يخلي صوته حلو ماشي يا شباب ده امر آه، احنا قلنا برضه بنعمله ليه ليه عشان ربنا يرضى عننا صح ربنا اللي امرنا بكده يا شباب احنا مش بنعمل كده ها لا ربنا اللي امرنا بكده الله هو الذي امرنا بذلك واضح يا شباب طيب آه ثم الوقار والسكينة الوقار والسكينة يعني ايه يعني وانت قاعد قاعد مؤدب قاعد محترم ماشي آه قاعد آه، ما بتتحركش كتير ما بتهزرش مع اللي جنبك ده قرآن ده كلام ده انت بين ايديك كتاب كتاب ربنا المفروض قاعد يعني كأنك في الصلاة كأنك في الصلاة حركة كتير لا بقى وهزار وضحك وكذا ده كله طبعا مرفوض تماما تماما بعد ذلك يا شباب الآداب السلوكية مع القرآن الآداب السلوكية آه، مع القرآن أولا استقبال القبلة من ال- ال- ال- الجميل ان انت آه، وانت آه، بتقرأ قرآن تكون ايه مستقبل الايه القبلة يعني كأنك واقف تصلي كأنك هتصلي ها آه، ده من الأفضل طبعا هو مش لازم بس من الأفضل وبعدين السواك السواك ماشي آه، يكون في سواك معاك قبل ما تقرأ القرآن آه، تستخدم السواك وبعدين تقرأ هذا أيضا آه، من آه، السنة وإن شاء الله تعالى نحاول المرة الجاية نجيب كلنا آه، كل واحد ياخد يكون معاه سواك ويستخدمه في ال- آه، الإيه قبل ما يقرأ القرآن يستخدمه ماشي يا شباب آه، ثم آه، الطهارة الطهارة ان انا اكون متوضي ان انا اكون آه متوضي هذه طبعا سنة ماشي ان انا اكون آه، متوضي ماشي يا شباب الطهارة ثم نظافة آه الثوب آه برضو اكون لابس لبس نظيف وانا آه اقرأ آه القرآن ماشي يا شباب ديت الاداب آه مع القرآن آه اللي هي الاداب القلبية والاداب السلوكية ندخل الآن في علم التجويد بعد ما صلى على النبي عليه الصلاة والسلام اه موجود ان شاء الله تعالى آه التجويد لغة معناه في اللغة ايه كلمة تجويد كلمة تجويد نفسها معناها في اللغة ايه اه كلمة تجويد معناها في اللغة ايه معنى التجويد في اللغة التحسين معناها ايه تحسين يعني بقول لك آه، جود جود عملك يعني ايه يعني حسن عملك جود قراءتك يعني حسن قراءتك ها آه، اصطلاحا يعني ايش كلمه اصطلاحا دي يعني العلماء اتفقوا ان التجويد ده معناه ايه التجويد ده معناه ايه العلماء العلماء اتفقوا ان التجويد ده معناه ايه ادي كلمه اصطلاحا اتفقوا ان التجويد ده معناه احكام وضعت لضبط قراءة القرآن الكريم احكام وضعت لضبط قراءة القرآن الكريم يعني ايه احكام معينة احنا هنتعلمها احنا هنتعلمها من خلال الاحكام ديت هعرف اقرا القرآن صح نعم اتفضل كيف عرفت من التحسين ولا الإتقان؟
التحسين والإتقان نعم صحيح أحكام وضعت لضبط قراءة القرآن الكريم ما الشباب عشان أقراه زي ما سيدنا النبي قراه صلى الله عليه وسلم طيب من الذي وضعه من الناحية العلمية العملية اللي وضع التجويد من الناحية العملية يعني اللي اللي هو قرأ القرآن أول واحد أول واحد علمنا التجويد مين؟ هو رسول الله صلى الله عليه وسلم من الناحية العملية سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام هو أول واحد طبعا آه، قرأ القرآن آه، بالتجويد طبعا عن جبريل عن رب العالمين واضح يا شباب؟ خلي بالكم سيدنا النبي لما كان بيقرأ القرآن ما كانش بيقول للصحابة ده إخفاء ده إدغام دي غنة لا ولا كان بيقول لهم ده مد ده كذا لا كان بيقرأ كده النبي كان بيقرأ بالأحكام بالإخفاء والإدغام والإقلاب والإك- والإخفاء والجنة وكده لكن ما كانش بيقول لهم ده إيه وكان الصحابة بياخدوا القرآن كده زي ما سمعوه كده من النبي عليه الصلاة والسلام كانوا ياخدوه زي ما هو كده واضح يا شباب الكلام كانوا يأخذونه كما سمعوه من رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن الناحية العملية سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام أول واحد قرأ القرآن بالتجويد عن جبريل عن رب العالمين آه طيب من الناحية النظرية اللي بدأ بقى يحط الأحكام دي اللي بدأ بقى يقول لك إيه إنك لو لقيت نون ساكنة بعدها ينمو يبقى الحكم إدغام بغنة لو لقيت آه، نون ساكنة بعدها آه، لام والراء يبقى الحكم إدغام بدون غنة لو لقيت كذا زي ما هناخد إن شاء الله اللي حط الأحكام النظرية دي بقى من خلال قراءة النبي عليه الصلاة والسلام مين آه عالم اسمه الخليل ابن إيه ابن أحمد الخليل ابن أحمد ما هوش صحابي الخليل بن احمد الشباب ما هوش صحابي لا هو جه بعد الصحابه بس ايه آه هو سمع القرآن زي ما برضو ما ال- آه، زي ما قلنا آه هم سمعوا القرآن من الصحابة ماشي الصحابة سمعوا من النبي نقلوا القرآن زي ما النبي قراه بالضبط نقلوه لمين للتابعين نقلوا مين للتابعين مين التابعين دول اللي هم اللي عاشوا مع الصحابة ماشي يا شباب الصحابة اللي هم عاشوا مع سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام هم مؤمنين بيه وماتوا على الإسلام التابعين بعد كده بقى اللي عاشوا مع الصحابة المؤمنين الناس المؤمنين اللي ماتوا على الإسلام اللي عاشوا مع آه، الصحابة دول خدوا القرآن من مين من الصحابة اللي خدوه من مين من النبي عليه الصلاه والسلام فالشباب فالخليل بن احمد جه بعد كده بقى لما بدات آه، ال- ال- الفتوحات ت- تتسع وبدا العرب يعيشوا مع العجم اللي هم آه، غير العرب يعني وبدا الناس تتاثر ب- بدأ طبعا انتوا عارفين لما الواحد يعيش في وسط اعاجم يبدا يتاثر بيهم وان الرجل نفسه اللي هو الاعجمي ده اللي اللي غير عربي آه، اكيد هيقرا برضو القران ايه متكسر كده و- فاهمني فلما بدا بالفعل يعني يحدث الامر دوت آه، بدا بالفعل تظهر اخطاء في القران بقت في ناس بتقرا القران غلط فلما ظهر هذا الامر يا شباب إيه اللي حصل بقى لما ظهر هذا الامر بدا آه، العلماء قال لك لا احنا لازم نحط الاحكام دي نبقى نكتبها عشان الناس تمشي على الايه على القواعد دي والقوانين دي او القواعد دي ماشي عشان الناس تمشي على القواعد دي حاطين نحط نحط احكام نحطها نقول لهم تعملوا الاحكام دي في القران تنفذوا الاحكام دي في القران تطبقوها في القران ماشي فحطوا الاحكام دي عشان طبعا القران ما يضيعش او قراءته تبقى غلط فوضعوا هذه الاحكام وكان من اول من وضع هذا آه هذه الاحكام النظريه هو الخليل ابن ايه ابن احمد يعني يا شباب النظريه كان آه، عشان برضو يمكن يكون في بعضكم مش فاهم لسه النظريه يا شباب يعني كان المذكره اللي قدامك دي المذكره اللي قدامك دي دي اسمها ايه دي النظريه دي احكام نظريه لكن ان انا اقول مثلا ان الابرار لفي نعيم دي احكام ايه عمليه دي احكام ايه عملية العمليه مين اللي مين اللي وضعها العمليه الرسول صلى الله عليه وسلم احسنتم طيب مين اللي وضع النظريه خليل ابن أحمد اه وبعد كده طبعا كثير من العلماء وضعوا ايضا في هذا العلم والفوا فيه كثير طيب آه، الغايه منه يعني ايه الغايه ايه الهدف ان انا اتعلم التجويد ايه الهدف ايه الهدف من تعلم احكام التجويد ايه الهدف ان احنا قاعدين دلوقتي جايين نحضر الدوره دي ايه الهدف قراءه القران قراءه صحيحه كما يحب ربنا ويرضى ده الهدف ان انا جاي اتعلم التجويد عشان اقرا القران زي ما ربنا كما آه، يحب الله سبحانه آه، وتعالى وكما يحب النبي صلى الله عليه وسلم ماشي يا شباب طيب ما حكم تعلم التجويد العملي العملي ماشي دي العملي حكم تعلم التجويد العملي يعني آه، كاني عايز اقول برضو بمعنى اخر حكم قراءه القران بالتجويد ايه الحكم حكم قراءه القران بالتجويد ايه بيقول لك مراعاة مخارج الحروف والتشكيل فرض عين على كل مسلم يعني ايه يعني ان انا اقرا القران بتشكيل صح ده فرض عليك فرض عليك يعني لو ما عملتوش ربنا يحاسبك وتتعاقب لو انت ما قراتش القران بتشكيل صح ربنا يحاسبك وتتعاقب لو انت ما قراتش القران بمخارج صح يعني خليت الثاء ما طلعش فيها لسانك والذال ما طلعتش فيها لسانك وخليت الحاء حا وخليت ال ها آه، كده يعني الحاجات اللي بت- الحاجات اللي بتعملوها دي ماشي اه دي يا شباب لو عملت كده برضه تتحاسب الا كنت بتتعلم لو انت لسه بتتعلم ان شاء الله تعالى ربنا يسامحك لكن انت بقى مكبر دماغك وانا مش بتعلم تجويد ولا متعلم القران ولا هقرا زي ما انا عايز اقرا زي ما بيعملوا في رمضان يا شباب في رمضان الأمة كلها بتقرأ قرآن صح؟ كل الناس تقرأ قرآن طب بيقرأوا ازاي؟ معظمهم بيقرأ غلط معظمهم بيقرأ غلط وده غلط ما ينفع- ما ينفعش يا شباب ده ما ينفعش فالقرآن تعلم القرآن أو قراءة القرآن بالتشكيل وبالمخارج إن كل حرف يخرج من مكانه الصح ده فرض يا شباب فرض زي الصلاة فرض واجب عليك إنك تعرفه ماشي يا شباب واضح؟ اتفضل
هما بيبقوا- وناس كبار يعني ازاي هم بيغلطوا يعني هما بيغلطوا هو ك- كبير لكن لم يتعلم هو ما فيش مشكلة العبرة مش بالصغير والكبير ما فيش صغير وما شاء الله تبارك الله متقن لكل الأحكام وفي الكبير ولا لا يعلم أي حكم فالعبرة مش بالصغير والكبير لا العبرة هل هو اتعلم الصغير تعلم انتوا ان شاء الله تعالى لو تعلمتم واستمرتم معايا هتتعلموا امور الكبار ما يعلمونها اصلا مش كلهم طبعا يعني بعض كثير من الكبار هتلاقوهم مش عارفينها فالموضوع باللي اتعلم ده اتعلم وده ما اتعلمش طيب الحقيقة قريت من شوية قلت إن يعني آه، آه، ربنا بيغفر للناس الصغيرة، الناس بقى الكبيرة دي ربنا
آه على حسب على حسب يعني الكبير ده آه الكبير آه لو اجتهد انه يتعلم وبعدين بقى ما يعني جاب اكله وبرضه ما قدرش يعني اللي قدر عليه عم- عمله خلاص لا يكلف الله نفسا الا وسعها انما مطنش ومكبر دماغه هو ده اللي يتحاسب طيب احكام التجويد بقى قراءة القرآن بالاحكام زي يا اخوانا اللي هو ايه الاظهار الادغام الاخفاء الاقلاب المدود قراءة القرآن بالاحكام دي بقى حكمها ايه واجب وقال البعض انه مستحب الامر برضو دوت واجب على كل مسلم ان هو يقرأه بالاحكام والدليل قال الله تعالى ورتل القرآن ترتيلا وقال النبي صلى الله عليه وسلم وصلى على النبي عليه الصلاة والسلام قال النبي صلى الله عليه وسلم خذوا القرآن من أربعة يعني النبي عليه الصلاة والسلام أمر الصحابة مع أن الصحابة كانوا كلهم بيعرفوا يقروا القرآن صح بس أمرهم أن هم ياخدوا القرآن من ناس معينة معنى كده أن الناس ديت عندها إيه أحكام زيادة عن التشكيل وعن إيه وعن المخارج ماشي فعشان كده أمرهم أن هم ياخدوا القرآن من ناس معينين بيعرفوا يقروا بالأحكام كلها اللي هي الإظهار والإدغام والإقلاب والإخفاء والمدود الحاجات اللي احنا هناخدها إن شاء الله تعالى ماشي يا شباب فالامر ده واجب وبعض العلماء قال ان هو سنه مش ايه مش واجب ماشي يا شباب طيب حكم بقى تعلم التجويد النظري يعني انك تعرف ان الاظهار حروفه كذا ان الادغام حروفه كذا ان الاخفاء حروفه كذا حكم تعلم التجويد النظري يعني مثلا حكم حفظ المذكره دي مثلا ده امر فرض كفايه يعني ايه فرض كفايه يا شباب يعني لو بعض الناس قاموا بيه الباقي مش لازم يقوم بيه لو بعض الناس قاموا بيه آه، الباقي مش لازم يقوم بيه خلاص واضح يا شباب ف آه، آه، ادي معنى فرض كفايه يبقى حكم تعلم التجويد النظري فرض كفايه يعني هو مستحب ليك انك انت آه، تكون ملم باحكام التجويد النظريه والعمليه لان احكام التجويد النظريه يا شباب لما تعرفوها لما تعرفوها بتقوي الاحكام الايه آه، بتقوي الاحكام العمليه ماشي طيب ننتقل الى عنوان اخر اللحن اللحن اللحن يا اخوان آه، يعني معناها ايه اللحن يا شباب الخطأ معنى اللحن ايه الخطأ اللحن معناه ايه خطأ ايه اللحن ده عايزين نتكلم نقول ايه يعني اللحن يا شباب ينقسم في القرآن او الخطأ ينقسم في القرآن الى قسمين لحن جلي ولحن خفي لحن جلي اللحن الجلي ايه هو اللحن الجلي يا شباب اللي هو الجلي يعني الظاهر يعني لحن واضح يعني خطأ ال- ال- اي واحد بيفهم في اللغة العربية يعرف ايه ان ده غلط واضح الخطأ ده يا شباب معناه ايه معناه ايه اللحن الجلي ده ايه هو ما هو هو تغيير في بنية الكلمة تغيير في بنية الكلمة يعني الكلمة قدامي بصورة معينة وبنطق معين انا بنطقها بنطق تاني خالص واضح اه, آه يعني ايه بنية الكلمة زي تشكيل الحرف انك تقرأ تشكيل ايه تقرأ الكلمة بتشكيل غلط ده لحن ايه جلي لحن ايه جلي آه آه مخرج ال- المخرج مخرج الحرف التاء تخليها طاء ولا الطاء تخليها تاء ولا الضاد تخليها دال ولا الدال تخليها ضاد ها ده برضو لحن ايه جلي ماشي آه او آه معنى الجمله يعني ممكن برضو يبقى في لحن جلي من خلال آه، معنى آه، آه، الجملة من خلال الوقف الخاطئ او الابتداء الخاطئ نجيب لكم امثلة على الكلام ده عشان تفهموا يعني مثلا يا شباب آه، لحن جلي آه، بتغيير التشكيل مثلا ماشي ان واحد آه، يقول مثلا آه، خلق الانسان من عجل آه، طبعا اللي حافظ القرآن عارف ان الكلمة معناها ايه خلق الانسان من ايه من عجل يعني ايه خلق الانسان من عجل يعني اتخلق وهو مستعجل هو طبع الانسان ان هو ايه دايما مستعجل عايز كل حاجة ايه بسرعة ادي معنى الكلام خلاص طيب يجي هو بقى البي هو بيقرا يقول لك ايه خلق الانسان من عجل خبر ابيض الانسان خلق من عجل طبعا الكلام غير الكلام خالص صح الكلمه هي كلمه صح يا شباب عجل وعجل ايه الفرق بينها تشكيل بس صح التشكيل بس صح آه آه، زي واحد تاني يقول مثلا فساء صباح المنذرين هي المنذرين ولا المنذرين بفتحة الذال ولا بكسرة الذال المنذرين ولا المنذرين فساء صباح مين بالفتح ولا بالكسر احسنتم بالفتح منذرين اللي هم مين قوم الرسول اللي هم ما سمعوش كلامه طيب المنذرين دول الرسل يا شباب يبقى ساء صباح مين مين اللي هيروح في داهيه مين اللي هيخش النار المنذرين المنذرين المنذرين مش المنذرين صح اتفضل احسنت انما يخشى الله ولا الله من عباده العلماء ولا العلماء العلماء عايزين نعرف بقى انما يخشى يخشى يعني يخاف الله ولا الله لو قلت الله يعني ربنا بيخاف من العلماء شفتوا بقى الكلام ولو قلت الله يبقى ده صح كده انما يخشى الله من عباده العلماء هنا حصل ان الفاعل تاخر والمفعول به ايه تقدم يعني كان المعنى انما يخشى العلماء الله العلماء بيخافوا من ربنا زي مثال اخر واذ ابتلى ابراهيم ربه ولا ابراهيم ربه ها ايه هي الصح واذ ابتلى ايه قول يا عبد الله لا اسمعك
إذ ابتلى إبراهيم ربه ابراهيم ربه خطب إذ ابتلى إبراهيم ها لبس عليك واذ ابتلى ابراهيم ربه مين اللي ابتلى مين مين اللي امتحن مين ابراهيم اللي امتحن ربنا لا ربنا ربنا اللي امتحن مين سيدنا ابراهيم عليه السلام صح فالله عز وجل هو الذي ابتلى ابراهيم يبقى واذ ابتلى ايه ابراهيم مفعول به خدتوا مفعول به يا شباب اه ربه ده الفاعل صح يا شباب سبحانه وتعالى اتفضل وفي برضه مثل تاني وده كان برضه من سبب ان قائد جيش ان هو يروح ل- آه، يبعت للخليفه لكتابه القران آه، كان سمع واحد بيقرا القران بيقول ان الله بريء من المشركين ورسوله احسنت لا، ورسوله لان معنى آه، ان الله بريء من المشركين ورسوله معناها ان ربنا بريء من المشركين والرسول احسنت بينما ورسوله ان الرسول وال- وربنا بريئين من المشركين أحسنت في سورة التوبة وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء أن الله بريء إيه من المشركين من حرف جر صح المشركين اسم مجرور الواو حرف عطف ورسوله ولا ورسوله لو قلت ورسوله يبقى معطوف على المشركين يبقى كانك بتقول زي ما عبد الرحمن قال ان ربنا كده بريء من الرسول صح اه مصيبه شفت يا شباب فتحه وكسره بتعمل ايه بتبهدل الدنيا بتغير كل حاجه يبقى ده حرام ولا مش حرام حرام واحد يقرا كده حرام يا شباب حرام ما ينفعش واحد يقرا كده واضح ورسوله ولا ورسوله لا ورسوله يعني ورسوله بريء من المشركين ادي معنى الكلام ان الله بريء من المشركين ورسوله بريء من المشركين بس يا شباب ادي معنى التشكيل الحرف مخرج الحرف ده كتير بقى ان يخلي الطاء تاء يخلي التاء طاء يقول لك ايه آه آه بدل بدل ما يقول لك مثلا آه اترابه يقول لك اطرابه القاف تاني مثلا ماشي اتفضل أرأيت الذي يظلم في ناس بتقول أرأيت احسنت ارايت هي ارايت صح اه الذي ما طلعش لسانه في الذال يقول لك الذي يخلي الذال ايه زاي حرف تاني مالك يوم الدين اه التين يقول لك الدين يقول لك التين يكون رايق قوي قوي يعني عايز يرقي نفسه يقول لك التين لا هي اسمها الدين الدين ها آه، يقول لك ايه آه آه سراتا سراتا الذين يقول لك سراتا اه طبعا عشان ده مش قران ده ده مش قران سراتا ده مش قران اسمها صي صاد صي صا صي صا صي صي صراطا طا طا طا مش تا صراط صراط الذين صراط الذين صراط ال طل طل طل طل مش تل ها مم. احسنت بارك الله فيك المستقيم دي غلط كتير جدا معظم الناس يقول لك المسطى المسطى يقول لك ايه المستقيم طبعا فرق كبير جدا بين الكلمتين لما انا عندي كلمه المستقيم انا عندي المستقيم يا شباب عامله ازاي المستقيم كده صح مش دي المستقيم هو يقوم قايلها لك كده المستقيم صح هو يقول لك كده فرق ولا مش فرق يا شباب اه المستقيم المستقيم فرق كبير قوي فرق كبير قوي كلمه تانية تغيرت الكلمه يا شباب كده دي مش كلمه في القران دي كلمه مش في القران اصلا واضح يا شباب ده لحن جلي ده لحن جلي كذلك او معنى الجمله اللي هو الوقف والابتداء الخاطئ زي ايه ان مثلا واحد يقول ان واحد آه يقول انتبهوا يا شباب طه ما انزلنا عليك القران ويقف ينفع آه هنا ده وقف وقف صح ولا وقف غلط وقف غلط ان كده معناها ان ربنا ما نزلش القران على النبي صح اه لكن المفروض يقول ايه ما انزلنا عليك القران لتشقى يبقى يجيب لك ايه المعنى كله على بعضه ماشي آه زي برضو نعم احنا قل طبعا شباب الوقف والابتداء آه، آه، محتاج آه، الواحد يكون فاهم المعاني مش يقف على اي حاجة ويبدأ بأي حاجة لانه لو بدأ غلط تبقى مصيبة ولو وقف غلط برضه تبقى مصيبة يبقى غير برضه غير معنى ال- ال- الك- الكلام خالص ماشي زي مثلا واحد يقول لك ايه آه ان الذين امنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري الجنات بتجري وهم بيجروا وراها بقى ولا ايه لا المفروض يقف يقول ايه لهم جنات صح صح يقول جنات بس طب و- ولما يجي يكمل يقول ايه تجري من تحتها الانهار او يقول جنات تجري من تحتها الانهار صح واضح يا شباب يبقى الوقف والابتداء ده بيخ- بيغير كتير اتفضل أو إلى مدينة منى أنزل الله من السر واشتراها به ثمن قليل رقم قليل احسنت ماشي آه كذلك مثلا آه في قوله تعالى آه وقالت اليهود يد الله مغلوله خلي بالك وقالت اليهود يد الله مغلوله ربنا ينتقم من اليهود قولوا امين وقالت اليهود يد الله مغلوله ربنا بيقول لهم ايه غلت ايديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان خلي بالك ركزوا يا شباب معايا شويه عشان اللي مش حافظ الايات ممكن يبقى صعب شويه عليه غلت ايديهم ربنا بي بيقول لهم يعني ده انتوا اللي- طيب غلت ايديهم ولعنوا بما قالوا يعني لعنوا بما قالوا ايه ولعنوا بما قالوا يد الله مغلوله وان هم قالوا يد الله مغلوله قالوا ان ربنا فقير يعني ان ربنا ايه فقير ماشي فربنا قال لعنوا بما قالوا لعنوا بهذا القول يعني بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء ربنا بيرد عليهم بيقول لهم بل يداه ايه مبسوطتان ينفق كيف يشاء طيب اللي اللي وقف كده صح اللي وقف زي ما انا وقفت كده صح اللي هو ايه آه، آه، وقالت اليهود يد الله مغلوله غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان طيب انما بقى الغلط انه يقول ايه ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ليه ان هم كده قالوا بل يداه مبسوطتان قالوا بل يداه مبسوطتان ما انت لو وصلت قالوا بل ب... مع بل يداه مبسوطتان يبقى كده هم قالوا بل يداه مبسوطتان لا ما هم ما قالوش كده ده هم قالوا يد الله مغلوله انما ربنا سبحانه وتعالى هو اللي بيرد عليهم بيقول لهم بل يداه ايه مبسوطتان يبقى لازم تقف عند كلمه وروعنوا بما ايه بما قالوا هنا تقف بقى اقف هنا بقى كده عشان بقى بل يداه مبسوطتان ده رد بقى ربنا سبحانه وتعالى عليهم واضح يا شباب يبقى لازم نخلي بالنا من الامور دي اتفضل
ربنا اللي يرد عليهم ويقول بيداهم
اه اه عادي ما دي من اللغه يا شباب هذه من اللغه مفيش مشكله ممكن يقول بل يداي كان ممكن يقول بل يداي لكن قال بل يداه ايوه مش اي مشكله دي لغه نعم
أنا بتقول وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء نعم في ناس بتقف هنا كده صح؟
مفيش فيها مشكله مفيش فيها مشكله ماشي خلاص يا شباب يبقى الوقف والابتداء اقف صح وابدا صح ماشي يا شباب اقف صح وابدا صح واضح يا شباب طيب فده برضو لو وقفت غلط او بدات غلط يبقى ده برضو اسمه لحن ايه لحن جلي حكمه ايه يا شباب ده حرام كل ده حرام تغيير في التشكيل حرام تغيير في المخرج حرام تغيير آه، في معنى الجملة وقف غلط ابتداء غلط حرام كل ده شباب حرام ماشي طيب في بقى عندنا بقى لحن خفي خفي يعني بقى مش ظاهر يعني اللي يعرفه اللي هو دارس الاحكام التجويد بس اللي دارس احكام التجويد هو اللي يعرف يطلعه ماشي اللحن الخفي ده بقى آه، اللي هو ترك حكم من احكام التجويد زي المد زي الادغام زي الاخفاء نسى يمد نسى يدغم نسى يعمل اخفاء فلو نسى يعمل حاجات زي ديت يبقى هو ايه وقع في لحن ايه خفي يا شباب وقع في لحن ايه خفي ده آه آه طبعا مخالف لقراءة النبي صلى الله عليه وسلم اتفضل طب مثلا في سورة آل عمران في سورة البقرة بيقولوا ألف لام ميم بيقولوا ألف ده طبعا هو قال ألم ليه اللي قال ألف لام ميم قالها ألم آه ده طبعا ملوش دعوة باللي احنا بنتكلم فيه بس ال- بس له دعوة باللي احنا اتكلمنا فيه قبل كده لما تكلمنا عن موضوع التلقي بالمشافهة قلنا يا شباب لو واحد اصلا عمره ما سمع قرآن قبل كده وفتح المصحف ألف لام ميم هيقولها ازاي ألف طيب انما لو قعد قدام الشيخ الشيخ هيقولها له ازاي ألف لام ميم صح فطبعا عشان كده قلنا التلقي بالمشافهة ده امر واجب نعم قلنا مش هرد عليك عشان انت تقول شيء ماشي خلاص يا شباب يبقى ده اللحن الجلي واللحن الخفي ماشي يا شباب واضح طيب آه نختم آه الدرس النظري بتحفة الأطفال اللي كلكم طبعا هتحفظوها إن شاء الله تعالى آه هي حوالي 60 بيت بس ماشي آه يعني فيها أحكام التجويد مش كلها فيها بعض أحكام التجويد آه هنحفظها كلها ان شاء الله تعالى فهتقولوا معايا وطبعا ان شاء الله هوزع عليكم المره دي او المره القادمه ان شاء الله تعالى آه، آه، متن تحفه الاطفال متن تحفه آه، الاطفال آه، تقولوا معايا ونكرر صح اتفضل
يعني عندي وأنا حافظ منها بيت كده أه عندي الجزائر طيب هناخد برضو شيء من الجزرية لكن هنروح احنا هناخد تحفة الأطفال ماشي يا شباب وإن شاء الله تعالى آه، آه، آه، آه، نختم بيها اليوم الدرس النظري متن تحفة الأطفال نبدأ بس هناخد المقدمة بتاعة المتن مقدمة متن تحفة الأطفال آه، يلا يا شباب هتقولوا زيي ويا ريت احنا هنقولها كده بنغمة برضو كده حلوة عشان نحاول ان احنا ايه ن... ن... ن... ن... نغنيها كده بدل ما نقعد نغني الاغاني الهايفه وانا بحب الحمار بجد مش هزار والكلام الهبل ده لا نبدا بقى ايه نبدا بقى ايه ن... نتعلم ن- آه، لما نيجي بقى نيجي عايزين نتغنى نتغنى بالقران عايزين بقى نسلي نفسنا يعني نقول حاجه ثانيه غير القران نتغنى بالشعر الابيات اللي هي فيها العلم دي او نقول اناشيد حلوه كده يعني ماشي يا شباب طيب قولوا معايا يقول راجي رحمة الغفور رحمتي أنا تقولوا زي بالتشكيل يقول راجي رحمة الغفور دوما سليمان هو الجمزور انا هشرح كل حاجة محدش يقلق يقول راجي رحمة الغفور دوما سليمان هو الجمزور يقول راجي رحمة الغفور دوما سليمان هو الجمزور انا هقول البيت على بعضه يقول راجي رحمة الغفور دوما سليمان هو الجمزور يقول راجي رحمة الغفور دوما سليمان هو الجمزور الحمد لله مصليا على محمد وآله ومن تلا الحمد لله مصليا على محمد وآله ومن تلا أنا هقولها على بعضها الحمد لله مصليا على محمد وآله ومن تلا الحمد لله مصليا على محمد وآله ومن تلا الحمد لله مصليا على محمد وآله ومن تلا وبعد هذا النظم للمريد وبعد هذا النظم للمريد في النون والتنوين والمدود في النون والتنوين والمدود وبعد هذا النظم للمريد في النون والتنوين والمدود وبعد هذا النظم للمريد في النون والتنوين والمدود وبعد هذا النظم للمريد في النون والتنوين والمدود وبعد هذا النظم للمريد في النون والتنوين والمدود وبعد هذا النظم للمريد في النون والتنوين والمدود سميته بتحفة الأطفال أطفال لا اسمع احنا هناخد تجويد بقى ها سميته بتحفة الأطفال سميته بتحفة الأطفال عن شيخنا الميهي ذي الكمال عن شيخنا الميهي الكمال عن شيخنا الميهي ذي الكمال عن شيخنا الميهي الكمال عن شيخنا الميهي ذي الكمال عن شيخنا الميهي الكمال سميته بتحفة الأطفال عن شيخنا الميهي ذي الكمال
سميته بتحفة الأطفال عن شيخنا الميهي الكمال سميته بتحفة الأطفال عن شيخنا الميهي ذي الكمال سميته بتحفة الأطفال عن شيخنا الميهي ذي الكمال سميته بتحفة الأطفال عن شيخنا الميهي ذي الكمال أرجو به أن ينفع الطلاب
أرجو به أن ينفع الطلاب أرجو به أن ينفع الطلاب
أرجو به أن ينفع الطلاب أرجو به أن ينفع الطلاب أرجو به أن ينفع الطلاب والأجر والقبول والثواب والأجر والقبول والثواب ما شاء الله عشان في الثاء يا شباب احنا ناخد تجويد والأجر والقبول والثواب والأجر والقبول والثواب أرجو به أن ينفع الطلاب والأجر والقبول والثواب أرجو به أن ينفع الطلاب والأجر والقبول والثواب أرجو به أن ينفع الطلاب والأجر والقبول والثواب أرجو به أن ينفع الطلاب والأجر والقبول والثواب هقولها تاني لوحدي من أولها لآخرها وبعدين أشرحها وبعدين تقولوها يقول راجي رحمة الغفور دوما سليمان هو الجمزور الحمد لله مصليا على محمد وآله ومن تلا وبعد هذا النظم للمريد في النون والتنوين والمدود سميته بتحفة الأطفال عن شيخنا الميهي ذي الكمال أرجو به أن ينفع الطلاب والأجر والقبول والثواب معنى الكلام آه، يقول راجي رحمة الغفور يعني يقول الراجل اللي هو آه، نفسه ربنا يرحمه ويغفر له دوما يعني اللي اللي نفسه دايما ربنا يرحمه ويغفر له سليمان اللي هو بقى مين بقى مين اللي بيقول سليمان يعني يقول سليمان ها ادي معنى الكلام يقول سليمان الجمزوري اسمه سليمان ايه الجمزوري يقول سليمان الجمزوري اللي هو ال الذي يرجو رحمة الغفور بيقول ايه بقى سليمان الجمزوري الحمد لله مصليا على محمد وآله ومن تلا كلام واضح بيحمد ربنا الأول وبيصلي على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آل سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام ماشي وعلى من تلا وعلى من تبع آه النبي صلى الله عليه وسلم بإحسان ماشي آه وبعده بعد ما حمد ربنا وصلى على النبي وبعده هذا النظم يعني الأبيات اللي أنا هقولها ديت هذا النظم للمريد للي عايز للذي يريد أحكام التجويد في النون والتنوين والمدود اللي هي إيه بعض أحكام الإيه التجويد سميته سميت الأبيات ديت بإيه بتحفة الأطفال عن شيخنا الميهي ذي الكمال شيخه اسمه الميهي شيخ سليمان الجمزوري ما احنا قلنا يا اخوانا اي حد في الدنيا له يبقى لازم يكون له ايه شيخ لغايه سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام ماشي آه شيخ المهي ماشي آه علمه فهو علم الناس أرجو به أن ينفع الطلاب يعني أنا نفسي بالأبيات اللي أنا هقولها ديت إن الناس تنتفع بيها أرجو به أن ينفع الطلاب ماشي والأجر والقبول والثواب واضح الكلام حد مش فاهم حاجة طب الحمد لله يلا قول اتفضل يقول راجي رحمات الغفور دوما سليمان هو الجمزور الحمد لله مصليا على محمد وآله ومن تلا وبعد هذا النظم للمريد في النون والتنوين والمدود سميته بتحفة الأطفال عن شيخنا المهي ذي الكمال أرجو به أن ينفع الطلاب والأجر والقبول والثواب كمان مرة عشان خاطري يقول راجي رحمة الغفور دوما سليمان هو الجمزور الحمد لله مصليا على محمد وآله ومن تلا وبعد هذا النظم للمريد في النون والتنوين والمدود سميته بتحفة الأطفال عن شيخنا المهي ذي الكمال أرجو به أن ينفع الطلاب والأجر والقبول والثواب ماشي مع ان في ناس بتقول سوابه وفي ناس بتقول اطفال وفي ناس بتقول حاجات كده بس يلا ماشي مش مشكله جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم طيب آه نوزع المصاحف جنبك اهي كل واحد قاعد مكانه ماشي اللي معاه مصحف خلاص ادي اللي مش معاه
أصح عصوص إيه؟
الفاتحه هنفتح جميعا على الفاتحه الفاتحه كل مرة نفس الصورة بس لا لا لا، هناخد اكتر طبعا يلا يا شباب كله يفتح الفاتحه يقول لك انا حافظ الفاتحه يا شيخ والله ما انا عارف والله عارف انا عارف افتح الفاتحه بس يلا افتح الفاتحه هم، مش عايزين صوت هقول وتقولوا ورايا يلا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم طبعا الشباب اللي بيقول شاي شاي ما ينفعش اسمها ايه شاي شاي اسمها ايه تاني كده الشيء اه طا ولا تا طا تا طا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم هو هيكون حد ما بيطلعش في الذال أعوذ أعوذ اسمها ايه؟
أعوذ اسمها ايه؟
أعوذ
اه أعوذ اسمها ايه يا شباب؟
أعوذ الذال يا شباب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين
الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اه نخلي بالنا من كثرة الكاف مالكي مالك يوم الدين تاني مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إياك نعبد وإياك نستعين عندك نعبده الدال ضمه اياك ما تقفش عليها كتير اياك بس اياك اياك نعبد واياك نستعين اه جينا بقى على الايه الصعبه بقى خلي بالنا يا شباب ونحاول ننطقها زي ما انا هنطقها اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم طبعا هنا الاخطاء كثير الصاد بيخلوها سين والطاء بيخلوها تاء والسين بتاعت المستقيم بيخلوها صاد والتاء بيخلوها طاء والقاف بيخلوها كاف يعني كل حاجة بتتغير في الآية دي نسأل الله العافية نقول تاني يا شباب وعايزين نحاول نطبقها صح الصراط المستى مستى مش مسطى لا مستى اهدنا الصراط المستقيم انا سمعت معظم الناس تقول سي هي صي اسمها ايه صي صي ما ت... ما تستسهلش صي اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم خلي بالنا هنا برضو في نفس الأخطاء الصاد بتبقى فين الطاء بتبقى تاء الذين ما بيطلعش لسانه فيها لأنه طلع له لسانه الذال الذين الذين أنعمت يقول لك أنا عمت أنا لا مش كده أنعمت عادي أنعمت قلت أنا عمت أنا عمت لا أنعمت يلا يا شباب صراط الذين أنعمت عليهم لا مش عجباني صراط الذين أنعمت عليهم أنعمت عليهم بحس برضه الناس تقول أنا لا أنعمت اسمها إيه؟ أنعمت أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم خلي بالنا يا شباب غير الغين مفخمة غيري وبعدين الميم مرققة الماء مش الماء الماء غير الماء خلي بالك ما انت بتقطعها لنفسك كده عشان تعرف تقولها صح غير الماء ماشي الغين بعد كده مفخمة غير المغضوض ضو ضو ضو ضو ضو ضاد ها ضو ماشي الضاد مش دو دو كتير جدا بيقولها دو خلي الضاد دال لا الضاد ضاد غير المغضوب عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ولا الضالين
نخلي بالنا هنا بقى اولا اسمها ولا ما اسمهاش ولا يقول لك ولد ولد ولد ولد ضا ولد ضا لا ولا ولا ولا ولا حرك بقك بقى حرك بقك ها بقك اتحرك شويه ولا ولا ولا وبعدين ضاد مش دال وبعدين بقى مش ولاد ولاد لا ولا اسمها ايه ولا ولاد ولاد ولاد وبعدين بقى ايه بمد بقى كتير ست حركات ولا الضال ادخل علامه ازاي بقى شوفوا ادخل علامه ازاي خلي بالكم ولا الضالين
ولا الضالين
ايوه ولا الضالين ولا الضالين
يعني انا لا بخلي اللام آه، اخطف ضالين ضالين ولا اقولها ضالي لا لا دي ولا دي ولا الضالين ولا الضالين
طيب هقرأ الفاتحة آه، وانتوا اسمعوها بدون ما حد يكرر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين طبعا يا شباب امين بتتقال فين في الصلاه ومعناها استجب يا رب واضح يا شباب اظن معاني الصوره واضحه آه، لكن آه، ممكن نكون آه، آه، آه، صراط الذين انعمت عليهم آه، اللي هم المؤمنين زي من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين الناس المؤمنين كالأنبياء والصالحين غير المغضوب عليهم مين المغضوب عليهم ها المغضوب عليهم مين اليهود غير المغضوب عليهم المغضوب عليهم هم مين يهود اليهود عليهم لعنة الله غير المغضوب عليهم ولا ولا الضالين الضالين اللي هم النصارى يبقى اليهود المغضوب عليهم الضالين اللي هم النصارى واضح يا شباب كده بقى بعد كده المعاني واضحه اللي مش فاهم اي معنى في الكلمه في الصوره يقول مش فاهم واضح المعنى الصوره واضحه واضحه طيب احنا قلنا يا شباب دي اعظم صوره في القران اعظم صوره في القران نعم كنت عايز تقول حاجه يا احمد
الموضوع علينا فكرة ان ربنا غضب علينا اه اللي ربنا غضب عليه مين هم بقى المغضوب عليهم النبي عليه الصلاه والسلام قال يعني النبي طبعا عشان في احيانا بنلاقي في تفسير للنبي عليه الصلاه والسلام من القران فان النبي عليه الصلاه والسلام قال ان المغضوب عليهم هم المقصود بالمغضوب عليهم ان الرب- إن ربنا يقصد مين بالمغضوب عليهم هنا اليهود ويقصد مين بالضالين هنا النصارى طب ده كلام مين ده كلام سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم آه، واضح يا شباب اه هو طبعا في ناس تانية مغضوب عليهم غير اليهود اه لكن آه، آه، آه، آه، المعنى ده مين اللي قال لنا عليه النبي قال لنا المغضوب عليهم المقصود عليهم بيهم هنا اللي هم اليهود والضالين المقصود بيهم النصارى اتفضل.
هنا في الأصول آه، بيقول في ناس آه، مغضوب عليهم غير اليهود المريض في ناس اللي بيعبدوا البقر اللي بيعبدوا الح- آه، بيعبدوا البقره في ناس بتعبد البقره مغضوب الشمس في ناس بتعبد التماثيل الاصنام الناس اللي بتعبد الشمس ل- اي حد بيعبد غير ربنا مغضوب عليه في ناس في ناس وفي ناس ما بتعبدش حد ما بتعبدش حد خالص برضه مغضوب عليهم مغضوب عليهم يا شيخ هم ما يعرفوش نعم هم ما يعرفوش مين ما يعرفوش الم- يعني البلاد الأجنبية لا تعرف ازاي ما تعرفش الان الاسلام موجود في كل مكان في الدنيا اما لو مكان اما لو مكان ما وصلش ليه اسلام خالص ولا سمعوا عن الكلام ده قبل كده يبقى دول بقى ربنا يحسبهم حساب خاص لكن انا بتكلم على آه، اللي اللي وصل له الاسلام ودلوقتي في العالم كله اظن الاسلام موجود في اي دوله في العالم الاسلام موجود بفضل الله تعالى والفضائيات موجوده والكتب موجوده نعم شيخ، هو النبي أول مش هو برضه في رحلة الهجرة اس- لما الكفار كانوا بيدوروا عليه اكتبوا بنور صبر نعم صلى الله عليه وسلم قال لي هيهاجر كان بيروح غار صبر قال لي هيهاجر
كان بيروح غار حراء ماشي يقعد فيه لا قصدي على غار صبر كان بيروح قبل كده لا كان بيروح غار غار ثور راح وهو ايه راح وهو مهاجر للمدينه بس نعم شيخ وحق شيخ يعقوب لما المصريين الجديد في النصارى في الكنيسة كان بين النصارى طنش في العالم كله مثلا كانوا- أو دول الشام عقدوش إن هما آه، أو أيام الحرام أيام العالم قريبا قبل قبل المسلمين نوح احنا قلنا يا شباب مش عايزين نتكلم كتير بقى في الموضوع احنا قلنا باختصار اللي وصل له الدين اللي وصل له الدين هيحاسب اللي ما وصلوش الدين ربنا هيحاسبه حساب خاص خلاص نعم وبرضه في ناس كتير بتقول ان احنا يعني قبل ما نفكر احنا مالنا ومال حساب الناس دول قبل ما نفكر في الناس دول نفكر فينا احنا نفسنا احنا اكيد طبعا اذا كنا كده وبعدين ربنا هو حسابنا جزاكم الله خيرا طيب آه بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا وان شاء الله تعالى ال- سورة الفاتحة احنا هنطبق عليها باذن الله تعالى لما ندخل في درس سورة الفاتحة وان شاء الله تعالى هو جاي يعني درس في درس اصلا كده آه اسمه آه درس سورة الفاتحة آه لما هنوصل له هذا الدرس هيطلب من كل واحد على حدة ان هو ان شاء الله تعالى يقرأ الفاتحة لوحده وهو هيقرأ كل واحد فيكم هيقرأ الفاتحة وانا هصححها له ان شاء الله تعالى آه، في آه، موعد آه، الدرس بتاع سورة الايه الفاتحة ماشي يا شباب بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا وصلي إليها على النبي محمد وآله وصحبه أجمعين